عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا وأحبابنا وأخواتنا الفاضلات الكريمات وبناتنا ربنا يحفظكم سامعيني ولا مش سامعيني سامعيني طيب الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن اجتمعنا شباب وفتيات كلنا نرجو أن تنقذنا من الفتن يا رب العالمين اللهم لا يملك تفريج كرباتنا إلا أنت اللهم لا يملك راحة قلوبنا إلا أنت اللهم لا يملك شرح صدورنا إلا أنت اللهم لا يملك نواصينا والأخذ بها إلى الخير إلا أنت اللهم لا يملك قلوبنا إلا أنت اللهم لا يملك الفرج والفتح والمدد إلا أنت اللهم أغث شباب الأمة يا رب اللهم أغث شباب الأمة يا رب اللهم أغث شبابنا وفتياتنا يا رب اللهم أمين شبابنا الجميل وبناتنا يعني اللي زي اللي الأزهار ربنا يحفظكم أهلا أهلا أهلا يعني الواحد بيتكلم والله يا شباب وانا يعني يعني قعدت اقرا في المشاكل بتاعتكم المشاكل للشباب والبنات بعدنا والله يا شباب كانها سكاكين في قلب الواحد كانها جراح في قلب الواحد وانا قاعد ابص للواقع بتاع الشباب والعذاب النفسي اللي هم فيه والضيق اللي هم فيه والخنقه اللي هم فيها والكرب اللي هم فيه حسيت ان الشاب اللي بيثبت على دينه الوقت ده الشاب اللي بيدور على دينه الوقت ده البنت اللي بتفكر في علاقتها بربنا الوقت دي دي مجاهده انتوا مجاهدين يا ابني ابشروا يا شباب مين اللي جابكم مين اللي انت دلوقتي قاعده بتتكلمي بتسمعي درس ديني على النت زميلتك اللي في نفس سنك قاعده دلوقتي قدام موقع لا يعلم ما فيه الا الله انت دلوقتي قاعد بتسمع عن ربنا انت دلوقتي قاعد بتمد ايدك عايز حد يمد لك ايده وياخد بايدك لطريق ربنا زميلك اللي في نفس سنك دلوقتي قاعد بيعمل ايه بيعمل جرائم على النت وبره النت ابشروا يا شباب مين اللي جابكم مين اللي جاب قلوبكم مين اللي خلى قلبك بيفكر في ربنا مين اللي خلى قلبك في الوقت شباب انتوا العذاب اللي انتوا فيه المذكرة اللي مليانة مشاكلكم دهيت المشاكل دي يا شباب في مشاكل كتير قوي قوي قوي قوي عند كل الشباب اللي قاعدين بيعصوا ربنا على النت دلوقتي ولكن اللي خلى دي مشكلة في حياتك انك بتحب ربنا اللي خلى ده مشكلة في حياتك انك خايف من ربنا اللي خلاك تعتبر ان دي مشكلة في حين ان غيرك ما اعتبرتش ان لها قيمة في حياتها اللي خلاك تعتبر ان دي قضية تبكيك رغم ان غيرك ما بيبكيش منها ولا حاسس بيها ان انتوا بتحبوا ربنا ابشروا يا شباب انتوا بتحاولوا ان انتوا مجاهدين انتوا بتحاولوا تجاهدوا في زمن اللي عايز يبقى كويس فيه ماسك على الجمر انتوا بتحاولوا انكم تبقوا كويسين في زمن كل حاجة بتحطم في الشباب فيه ظروف البلد الاقتصادية ظروف البلد الاجتماعية البنت اللي معانا دلوقتي اللي اتخرجت وما اتجوزتش لسه لحد دلوقتي ربنا يجوز بناتنا كلهم يا رب اللهم امين يا رب و... و... وعايشه في فراغ وما اشتغلتش والكتاب ماسكها الشاب اللي بقاله خمس سنين بيتخرج ومش عارف يعمل ايه القهاوي اللي ماليه الشوارع والشباب مالينها ده علامه انهيار في المجتمع يا اخوانا الشاب اللي عايز يبقى كويس الوقت ده بيجاهد اثبت يا ابني اثبت ما انتش عارف ثوابك عند ربنا ايه اثبتي ما انتش عارفه كفاحك عشان تبقي انسانة كويسة في وسط نت في نص مليون موقع فاسد انت ما انتش عارفة ثوابك عند ربنا ايه يا شباب يا بنات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة الي كهجرة الي يعني ايه يعني انت انت يا, يا زهرة من زهرات الاسلام يا بنت يا طيبة يا, يا اللي مشاعر الرقة كلها والحنان ربنا ملأ قلبك بيها وانت في وسط الواقع الصعب ده وبتحاولي تبقي كويسه وبتحاولي تقربي من ربنا وتيجي يوم القيامه وسط اهوال ارض المحشر واهوال القيامه تلاقي نفسك ماشيه وسط نساء على يمينك السيده زينب بنت محمد عليه الصلاه والسلام على شمالك السيده عائشه انتوا انتوا مين يقولوا لك احنا المهاجرات في سبيل الله احنا اللي هاجرنا من مكه للمدينه طب انا ايه اللي جابني وسطكم ده انا كنت احوالي صعبه وكنت عايشه في زمن صعب وانا انا ما عشتش في زمن النبي اصلا يقولوا لك عباده زيادة في الهرج كهجرة إلي انت ربنا اعتبرك م- مهاجرة إلى الرسول انت ربنا اعتبرك مجاهدة انت خدت ثواب اللي هاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام لأنك وسط ما المجتمع كان مولع وسط ما المجتمع كان ضايع انت وقفتي وجاهدتي وثبتي أبشري انت هتدخلي الجنة مع المهاجرات انت هتشربي من ايد النبي عليه الصلاة والسلام مع المهاجرات وانت جاي يوم القيامة مع النبي عليه الصلاة والسلام تفاجئ انك انت وسط عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص انتوا مين يقولوا لك احنا المهاجرين في سبيل الله طب انا ايه اللي جابني وسطكم انا كنت شاب بقوم واقع انا كنت شاب ساعات اجي اعمل طاعات وساعات المعاصي تمسكني انا كنت شاب عايش تعبان لان انا نفسي ابقى كويس واقرب من ربنا واخيرا التزمت وتبت بس انا ما اقدرش انا ما عشتش في الزمن بتاعكم اصلا يقولوا لك عباده في الهرج كهجره الي انت ربنا انت ربنا جا- خلاك مع المهاجرين في الجنه لانك انت احتسبت عند الله مهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا اهلا اهلا بشبابنا الجميل اهلا ببناتنا اللي زي الازهار في هذه الامه اللي بتعاني من قصف اعلام نووي قصف نووي على الثوابت قصف على شهوات الشباب ضغط رهيب الشاب اللي عايز يقرب من ربنا النهارده والبنت اللي عايزه تقرب من ربنا النهارده بيعيشوا ضغط رهيب ابشروا يا شباب ربنا مش هيضيع تعبكم ربنا مش هيضيع صبركم ربنا مش هيضيع كفاحك عشان تبقي انسانه كويسه وقدامك الف ومليون باب لاي شهوه انت عايزاها دلوقتي ربنا مش هيضيع صبرك وثباتك وانت قدامك الف باب انك تعصي ربنا دلوقتي ولكن كلكم بتحاولوا تختاروا ربنا كلكم بتحاولوا تقربوا من ربنا يا ريتني ما كانش بيني وبينكم دلوقتي كاميرا وشبكه نت يا ريتنا كنا مع بعض يا شباب والله انا اتمنيت دلوقتي سبحان الله العظيم يعني والواحد بيدعي ربنا ليه وليكم انا اتمنيت دلوقتي ان ان انا ابقى وسطكم ان احنا نبقى عايشين مع بعض المشاكل الشباب دلوقتي اكبر من ان يبقى حلها ورقه او سي دي وان كان لازم هنسمع وهتسمعي الكلام ده مش معناه ان ما حدش هيسمع هتسمعوا ان شاء الله عن ربنا اذا كان الشباب بيسمع للهضبه ولا بيسمع لاوكا واورتيجا ولا بيسمع انت هتسمعي عن ربنا وانت هتسمع عن ربنا سبحانه وتعالى بس الواحد فعلا بيتمنى يا ريتنا يا ريتنا كنا يا ريتني اقدر اسمع شاب شاب يا ريتني اقدر اسمع واحد واحد احد اخواننا دلوقتي حبيب قلبي هو يعني بس يعني ايه مش قوي دلوقتي فقعد على الكرسي وانا وانا داخل فقلت له قوم يا ابني قوم انا مش طايق ابص ل- لحد من الملتزمين الوقت اصلا فبيقول لي ليه لما قرأت مشاكل الشباب يا جماعة قلت سبحان الله العظيم الملتزم اللي نايم في بيته ده بيعمل ايه والملتزمة اللي قاعدة في حالها دي بتعمل ايه يا جماعة الشباب محتاج انقاذ هيقولوا لي ما احنا شباب واحنا كمان محتاجين انقاذ يا سيدي معلش بس انت وقفت على رجليك شوية يا عم بس انت عارف انت عندك حتى يعني عندك شيء يوقفك شوية في علاقتك بربنا حل مشاكل الناس وربنا يحل لك مشاكلك شيلوا هم الشباب وربنا هيحمل عنكم همومكم يا ريتني يا ريت يا شباب والله حل مشاكل الشباب انهم عايزين يبقوا عايشين وسط اهل الدين يبقوا عايشين مع الدعاء عايشين مع الملتزمين الم... ال- الش- البنات يعيشوا يبقى كلنا عايشين يا جماعه بيئه طبيعيه البيئه اللي الامام بيموت فيها والامام بيزيد فيها الحقيقه يا شباب يعني اذا كان عاطفتي غلبتني واضطريت ان انا يعني اقول لكم ان انا بحبكم في الله وان وان انتوا ان شاء الله باذن الله اللي انتوا بتعملوه ده كهجره الى رسول الله وان مشاكلك اللي تعبه نفسيتك جدا ومشاكلك اللي تعبه نفسيتك انت لو انسان مش ملتزم او ما بتحبش ربنا كان تلت ارباع المشاكل اللي في المذكره دي اللي مكتوب فيها المشاكل بتاعتكم اللي شباب الطريق الى الله جايبين لي يعني المذكره اللي فيها المشاكل بتاعتكم كان تلت ارباع المشاكل دي ولا كان لها اي قيمه في حياتك ولا كانت تاثر في نفسيتك المشاكل دي انت عباكوا لانكم بتحبوا ربنا ولانكم عايزين ربنا وربنا مش هيسيبكم وربنا مش هيتخلى عنكم وربنا سبحانه وتعالى يعني اذا كنتوا انتوا الجيل اللي بيشيل اللي بيدفع مشاريب بعد الامه عن الدين اجيال اذا كنتوا انتوا الجيل اللي هيشيل الفاتوره كلها اذا كنتوا انتوا الجيل اللي هيشيل عقوبات نص مليون موقع اباحي اللي هيشيل عقوبات 500 قناه بتبث الفجور على مختلف الفضائيات اللي هيشيل عقوبه المخدرات والبنوك الربويه وتنحيه شرع الله والتبرج والزنا والمخدرات والخمور اذا كنتوا انتوا الجيل اللي عقوبات المعاصي دي كلها بتتنزل في حياتكم اوعوا تستسلموا يا شباب اوعوا تقفوا يا شباب اوعوا تقفوا لو وقفنا على رجلينا وجاهدنا وكافحنا والله العظيم الواقع ده كله هيتغير وهتبقوا انتوا السبب انتوا بسمة الامل اللي في الواقع ده انتم ملمح الامل اللي في الواقع ده اوعوا تضعفوا اوعوا تبصوا وراكم لان مفيش غيركم ربنا يثبتكم يا رب ولكن انا عايز اقول لكم حاجه اذا كان يعني مشاعر الواحد غلباه دلوقتي عن انه يتكلم في بعض المشاكل ب- بصوره تفصيليه إيه، والواحد بيفكر دلوقتي في راحه قلوب الشباب انا عايز اقول لكم المشاكل دي كلها ليه المشاكل اللي عندكم ليه الهموم اللي عندكم ليه الاحزان دي كلها ليه يا جماعه سبحان الله العظيم يعني الواحد فضله منه الله من العبادات اللي يعني بيحب يتعبد لله بيها زياره المستشفيات يا بنتي قولي الحمد لله الحمد لله لما تشوفي بنت كده زعلانه ان عينيها ما طلعتش ملونه زعلانه ان عينيها ما طلعتش خضراء يا بنتي انت في واحده في سنك الوقت يا عمياء لا ترى احمدي ربنا احمدي ربنا البنت او الشاب اللي زعلان ان وشه فيه حب شباب وان هو يعني شكل وشه مش ظريف مش لطيف قوي احمد ربنا في شاب في سنك الوقت نايم في مستشفى السرطان عشان مش حب شباب عشان سرطان في الجلد احمدوا ربنا لما رحت ازور المستشفيات دخلت في مستشفى امراض صدريه لقيت اوض عازلين ناس فيها الواحد معزول في اوضه ومكتوب على العنبر كله ممنوع الزياره اترن دي حالات السل الرئوي الشديده الخطر دخلنا حطينا ماسكات على يعني على انوفنا انا واخويا اللي كان معايا ربنا يحفظهم يا رب جميعا دخلنا شباب قدكم يا شباب بنات قدكم يا بنات ونايمين بيموتوا مش عارفين ياخدوا نفسهم مش عارفين يتنفسوا من المرض اللي مال صدورهم قولوا الحمد لله احمدوا ربنا زرت إيه؟ مستشفى الحروق الواحد لما بيشوف الحالات بتاعه الحروق يشوف ال- ال- المنظر بتاع ال- الانسان المحروق ده هو سبحان الله العظيم انت بتقعد ت- يعني تصبر فيهم شباب بنات قدك شباب قدك واصغر منكم كمان وفجأة النار مسكت فيهم الجمال كله راح ملامح وشها كلها راحت ملامح جسمها تلات ارباعها راحت جلده تلات ارباعه يعني اصبح مصدر عذاب بالنسبة له وألم رهيب بالنسبة له وانت بتتكلمي معاهم وانا بتكلم معاهم اقول له احمد ربنا نار الدنيا اخف من نار الاخرة ربنا يجعل نار الدنيا فدية ليك من نار الاخرة بيحمدوا ربنا والواحد بيخرج وقلبه متقطع واحد بيصطاد سمك و- وتقريبا السناره بالكهرباء او في سلك كهرباء جه في الميه حاجه فيها كهرباء اتكهرب من الميه ايديه ايديه الاتنين ورجليه الاتنين قطعوا له. اطرافه الاربعه اتقطعت في لحظه اطرافه الاربعه اتقطعت بسبب ايه ده كهربة لحظة واحدة ده كهربة ثواني احمدوا ربنا قول الحمد لله يعني الواحد شاف شباب نايمين في المستشفيات مستشفى السرطان ومستشفى الامراض الصدرية وسائر المستشفيات ومستشفى الحروق نقول الحمد لله يا شباب نفتكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عشان نقول الحمد لله نفتكر نعم ربنا عشان نعرف ان احنا ربنا سبحانه وتعالى كرمنا قوي ليه مشاكل الدنيا يا شباب ليه الدنيا كده ليه الدنيا وحشة قوي كده ليه الدنيا فيها مشاكل كتير كده خدوا بالكم ان اللي مخلي الدنيا مليانه مشاكل مش ان الدنيا كده اللي مخلي الدنيا مليانه مشاكل المعاصي اللي بتتعمل لما يصعد لله من بلدنا بس يجي مليار معصيه كل يوم مليار كم حاله زنا وكم حاله معصيه سر وكم حاله عاده سريه و- وكم حاله فرجه على مواقع اباحيه و- وكم حاله إيه، خ- سماع اغاني محرمه و- وكم حاله سفور وتبرج وكم كلام خطير بيتقال وكم جرأه على الله وجرأه على رسول الله وجرأه على العقيده والحاد الذنوب دي كلها هتتساب ازاي ازاي يا جماعه الذنوب دي كلها عقوبتها بتتنزل عقوبتها الا ما, ما غفر الله وما صفح الله وما عفى الله وما حلم الله سبحانه وتعالى فاحنا عايشين في واقع صعب انما ليه المشاكل بالمنظر ده عشان نحس بالجنه يا جماعه عشان نحس بالجنة عارفة المرأة السوداء المرأة السوداء اللي جت للنبي عليه الصلاة والسلام كانت خادمة عند السيدة خديجة قالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف إني أسرع وإني أتكشف هي مش دي نهاية المشكلة ده العنوان بس النبي عليه الصلاة والسلام قاري اللي تحت السطور إني أسرع وإني أتكشف ديت وكانت امرأة سوداء يعني ممكن يكون ما حدش راضي يتجوزها بسبب المرض اللي عندها ممكن تكون ما اتجوزتش بسبب مشكلتها اللي عندها وحياتها كلها واقفة بسبب مشكلتها ممكن تكون فقيرة وعايزة تشتغل ومش عارفة تشتغل حد حدش راضي يشغلها بسبب المرض اللي عندها ممكن تكون متجوزه وجوزها ما عادش طايقها بسبب المرض اللي عندها ممكن تكون مش قادره تخدم اولادها بسبب المرض اللي عندها ممكن تكون حياتها مشلوله بسبب المرض اللي عندها النبي عليه الصلاه والسلام قال لها ان شئت صبرتي ان شئت دعوت الله لك فشفاك وان شئت صبرتي ولك الجنه وان شئت صبرتي ولك الجنه انا عايزكم تتخيلوا معايا يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لها كلمه الجنه الموازين كلها اتقلبت الموازين كلها راحت لما تيجي تقول لي انا شاب انا شاب في العشرينات والشهوه بتتدفق في جسدي وفتاه بتتصل بيا وبتقول لي تعالى والمكان فاضي و- واعمل ايه اصبر ولك الجنه اصبر ولك الجنه طب انا بنت و- وكنت كويسه ودخلت على الفيسبوك وتعرفت على شاب وقابلته والدنيا بتتطور اعمل ايه انا خايفه من ربنا انا بتقطع كل يوم انا متعذبه اصبري ولك الجنه اصبري ولك الجنه طب اعمل ايه انا قاعد على واقع واقع صعب انا واحده التزمت وانتقبت ولابسه نقاب ونظرات الناس ليا في المجتمع اللي انا عايشه فيه بيبصوا لي باستنكار والدتي بتحاربني و- و- و- والمجتمع كله مليان مشاكل اصبري ولك الجنه اصبروا يا شباب ولك الجنه احنا يا جماعه دلوقتي الواقع اللي احنا عايشين فيه ده الواقع الرهيب اللي احنا عايشين فيه ده كنت بقول للاخوه يا بخته اللي هيعيش الواقع ده يا بختها اللي هتعيش الواقع ده وهتصبر يا بخته اللي هيعيش الضغط النفسي اللي احنا عايشين فيه وهيصبر يا بخته اللي في الواقع ده هيلتزم ده مجاهد ده هيجي يوم القيامه عند الله مجاهد اللي هتقدر تثبت في الوقت اللي كل اللي هي تعرفه ما, ما سبتوش اللي هيقدر يقف في الوقت اللي كل الشباب اللي يعرفهم وقعوا امبارح كنا في جوله نزلت انا واخواني نزلنا على حوالي خمس قهاويش غير الناس اللي في الشوارع والواقع من بره يا جماعه شكله صعب جدا الواقع من بره شكله مريع وانت داخل القهوه كده والشباب خايفين يدخلوا الاخوه خايفين يدخلوا ودخلنا بقى فلاقتحم العقبه بدانا نتكلم عن 10 ذي الحجه ونوزع الورق بتاع 10 ذي الحجه ونتكلم مع الناس ونلين مع الناس ونضحك مع الناس وسبحان الله العظيم المنظر يعني خلى الواحد في الاخر يقول ايه يا جماعه ده ايه الوهم اللي احنا عايشين فيه ده والله الناس قريبه الناس اقرب مما نتصور الناس اول ما بيجي في حياتها كلمه ربنا تحس ان السحابه السوداء اللي ماليه حياتها بتبدا تنقشع سبحان الله العظيم اصبري ولك الجنه اصبر ولك الجنه استحملوا يا جماعه ولكم الجنه اصبري عن الاختلاط وليك الجنه اصبري عن التبرج وليك الجنه اصبر على الحلقات المحرمه والمكالمات المحرمه على السكايبي وغيره ولك الجنه لما نصبر عشان ربنا سبحانه وتعالى وناخد كلمه الجنه ابو التحتاح ابو الدحداح يا جماعه يعني سبحان الله العظيم كان غلام يتيم ايام النبي عليه الصلاه والسلام عايز نخله محتاج نخله فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من يعني آه، يعني يعني يعطيه النخله يعني يشتريها له وله الجنه النخله دي بالجنه ف آه، الراجل اللي كانت النخله دي ملكه مرضاش انه يديها لابو الدحداح تخيلوا سبحان الله العظيم واحد عايش ايام النبي عليه الصلاه والسلام و... والنبي قال ان النخله دي بنخله في الجنه للي يديها لليتيم ده وما رضاش ان يداله ابو الدحداح بقى سمع الكلام ده كان عنده جنينه فيها 600 نخله ابو الدحداح راح للراجل صاحب النخله قال له تاخد الحائط بتاعي كله الجنينه بتاعتي كلها وتديني النخله بتاعتك 600 نخله بنخله يا ابو الدحداح ده انت ممكن تخلص الليله كلها بتلا... ده انت لو قلت له 20 نخله هيطير من الفرح ده انت لو قلت له 10 نخلات هيطير من الفرح ابو الدحداح ما بيفكرش كده يا جماعه ابو الدحداح بيفكر ان نخله في الجنه يعني مكان في الجنه يعني انا من اهل الجنه انا عايز ايه من الدنيا بعد ما- ما بقيت من اهل الجنه ان الانسان مشاعره كلها مرتبطه بالجنه انا بعد ما بقيت من اهل الجنه محتاج ايه انا بعد ما بقيت من اهل الجنه كان عندنا استاذ في الكليه وما اتجوزش فسبحان الله احد اخواني قال لي انت عارف ده ما اتجوزش ليه كبر كان راجل كبير يعني يعني ما اعرفش هو دلوقتي بقى حي ولا ميت فزميلي قال لي انت عارف هو ما اتجوزش ليه؟ قال لي كان بيحب بنت زميلته في الكليه وما رضا- وما اتجوزتوش فامتنع عن الزواج طول حياته، قلت سبحان الله هو ده الصدق. اهو بقى لو ده حب ربنا انك انت تحب الدين لدرجه ان الدين لو جه في حياتك اي حاجه تروح انت مش زعلان ولو الدين راح من حياتك اي حاجه تيجي انت ما انتش فرحان خلاص ده بقى كل مشاعرك ابو الدحداح سبحان الله العظيم طلع ال 600 نخلة عشان نخلة في الجنة عشان كلمة الجنة يا جماعة يا اخوانا يعني سبحان الله العظيم ال ال نعيم الجنه الدنيا دي خنيقه قوي يا شباب الدنيا دي صعبه قوي الدنيا دي الدنيا دي تخنق والله العظيم يعني اللي عايز يعرف الدنيا فعلا شباب متعلق بالدنيا الدنيا دي فيها ايه انت هاتولي اكتر شاب عايش الدنيا على على النت ده كله من اوله لاخره هاتولي اكتر شاب بيروح كام نادي ناديين ثلاثه عارف كام بنت بيعمل ايه يعني بياكل ايه يعني يعني بيروح كم مصيف يعني يعني بيروح فين يعني مثلا هيسين دبي مثلا ولا جولف بورتو ولا ولا بيطلع على شرم هيروح فين لو راح مارينا ما هوش رايح شرم الشيخ ولو راح الغردقه ما هوش رايح آه، ما هوش رايح آه، يعني هيروح فين هيعمل ايه هو انسان طاقته محدوده الواحد لما بيتدبر في الجنه عقله بيطير يا شباب عقله بيطير بيفهم ان المشاكل اللي ماليه حياتكم دي عشان ربنا يفكركم بالجنه عشان ربنا يشوقك ليها عشان ربنا يرغبك فيها يا شباب والله انا بقول لكم الكلام ده وربنا يعلم زي ما قلت لكم الواحد كان سكاكين بتقطع في قلبه وانا حاسس انكم بتتعذبوا كلنا بنتعذب الدنيا هي دي الدنيا يا جماعه وكلنا تعبانين انما عشان ربنا يشوقنا للجنه كنت بقرا قول الله سبحانه وتعالى حسنت مستقرا ومقاما قلت يا سلام الله اكبر حسنت مستقرا ومقاما ايه الفرق في الجنه وربنا بيوصف الجنه بين المستقر والمقام حسنت مستقرا ومقاما ده نعيم التجديد في الجنة يعني ايه نعيم التجديد ادخل على الفيسبوك وشوف الشباب بيقول ايه فراغ قاتل انا عندي اكتئاب من الفراغ والبنت تقول انا رحت الاطباء نفسيين من الفراغ والملل اللي انا فيه والشاب بيقول انا مش لاقي حاجة اعملها طب انا النهاردة هروح النادي وبعد كده اطلع على القهوة طب بكرة انا عايز اجدد يبقى القهوة وبعد كده النادي طب بعده عايز حاجة جديدة مفيش طب اعمل ايه هو كده انت تدخل نفسك في سكه سد اللي بيشتغل للجنه حياته كلها تجديد زي الجنة انما التاني خلاص طب هيعمل ايه يعني طب خدنا النهاردة تمول طب بكرة نعمل ايه طب بكرة ن- آه نجيب آه حاجة تانية كيمياء ولا ولا نجيب آه يعني طب بكرة نعمل ايه طب نجيب بودرة طب اعمل ايه طب اجدد ازاي ما هم كلهم حاجات محصلة بعضها وهي كلها زي بعضها انما الجنة يا شباب حسنت مستقرا ومقاما ايه الفرق بين المستقر والمقام يعني انت الشقة اللي انت ساكن فيها ديت دي اللي- مكان الاستقرار انما لما بتروح فندق آه، او بتروح مثلا تاخد شاليه مثلا في في مارينا مثلا فيقول لك هتقيم كام يوم الاقامه في الفندق كام يوم تقول له ثلاث ايام يبقى الاقامه ديت حاجه عارضه انت رايح شاليه رايح فندق رايح مكان عارض انا مسافر بره اوروبا هتقيم كام يوم في الفندق هناك انما الاستقرار ده المكان بتاعك الاغنياء تلاقي عنده قصر هو ساكن فيه مستقر فيه وبعد كده بقى عنده فيلا في الاقصر بيروح يشت فيها وعنده آه، شاليه في شواطئ نيس في فرنسا بيروح يصيف فيها وعنده فبتلاقي حياته كأن ربنا بيقول لك ان تخيل في الجنة انت عندك قصور ساكتة انت ساكنة فيها وانت عندك قصور وبعد كده بقى في اماكن تانية كأن في شاليهات في الجنة كأن في مصايف في الجنة مثلا يعني كأن في شواطئ في الجنة كأن في اماكن نعيم في الجنة فانت تروح بقى تتنعم في المكان ده شوية والمكان ده شوية وليك مكان نعيم التجديد نفسه في الجنة تجديد اصناف النعيم يا بنتي ربنا خلق على وجه الارض عشرين مليون نوع من انواع الكائنات الحية في الدنيا بس حتة الذرة الترابية اللي تايهة في الكون دي اللي اسمها الكرة الارضية ربنا ما يقدرش يخلق لك عشرين مليون نوع من اصناف النعيم في الجنة ربنا ما يقدرش 20 مليون نوع من اصناف النعيم الدنيا هو النادي ما كانش القهوه ما كانش الفيسبوك ما كانش هتعمل ايه هي كلها خمس ست حاجات هتروح فين يعني وحفله بقى كل قد ايه ورحله بقى كل قد ايه وده اللي عايش ده اللي بيعمل كده ده اللي مسمينه عايش انما تخيل في الجنه ربنا سبحانه وتعالى ما نفذت كلمات الله نعيم الجنه الموديلات بتاعت لبسك نفسها اللي بتطلع من شجر زي ثمار الشجر ثمار شجر الجنه ما فيش تفاحه طعم التفاحه التانيه ما فيش منجايه طعم المنجايه التانيه التجديد حتى في الطعم بل المنجايه نفسها ممكن يبقى فيها 100 طعم مختلف فتخيلي موديلات ازيائك في الجنه ديت يعني يقول لك كل سنه بيطلع بقى موديلات جديده او الموضه السنه دي ايه الموضه في الجنه كل قد ايه التجديد التجديد بتاع كل ملمح من ملامح النعيم من ملامح النعيم في الجنه كل حاجه في الجنه جديده ومن الحاجات الاحاديث المبهره اللي فعلا تدوب القلب في الجنه يا شباب اللي تعرفكم الدنيا دي خنيقه قد ايه الدنيا دي شلل قد ايه الدنيا ديت احنا عايزين نخلص منها وندخل الجنه قد ايه حديث يوم المزيد لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ينادى في اهل الجنه وانت قاعده بقى في خيمه اللؤلؤ بتاعتك وانت قاعد في خيمه من لؤلؤ 60 ميل في 60 ميل يعني 90 كيلو في 90 كيلو الشقه اللي اتباعت في القاهره ب 50 مليون جنيه كانت 1000 متر يعني تخيل بقى 90 كيلو ده الشقه ديت بقى كام القصر ده في الجنه والقصر بتاعك كله منحوت جوه لؤلؤه بالبلكونات بالصاله بالاوض يعني انت متخيل المنظر ده شكله ايه والمتر في متر لقب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها متر في متر في الجنه احسن من الدنيا يعني ايه يعني اصناف النعيم اللي في كل متر مربع في الجنه اكتر من اصناف النعيم اللي على وجه الكره الارضيه كلها حياه جميله انا ما بفكر في الجنه كده يعني بقول سبحان الله لو عشرة مغ... اجمل عشر اصوات على وجه الارض قعدوا جنب بعض كده وقعدوا يغنوا ويضحكوا مع بعض تخيل القعده دي تبقى مبهره قد ايه super stars بتوع الاصوات الجميله قلت سبحان الله الجنه دي مكان كل اللي فيها صوتهم حلو كل اللي فيها شكلهم حلو كل اللي فيها لبسهم حلو كل اللي فيها ملوك ما حدش غير عنده قصور كل اللي فيها ربنا راضي عنهم عارفين يعني ايه دار السلام عارفه يعني ايه الجنه سبحان الله ف وانت قاعده في الخيمه بتاعتك وانت قاعد في الخيمه من اللؤلؤ بتاعك فجاه ينادى في اهل الجنه يا اهل الجنه ان الله يستزيركم يا نهار ابيض ده انتوا لو قاعدين على الفيسبوك دلوقتي او قاعده على النت كده وتقلك مين طلبك انك تزوريه تخيلي كده ايه الشخصية اللي ممكن الواحد يقع من طوله مثلا او يفرح انه طالب ان هو يزوره ربنا يستزيرك ربنا يستزيرك ربنا سبحانه وتعالى بيدعوكم انكم تذهبوا للقاء الله سبحانه وتعالى كلنا نسيب القصور والفلل واليخوت والنعيم والقصص ونهرة نلاقي بقى عروش من ذهب عروش وقدامها منابر من نور ووراها كثبان من مسك الانبياء يجوا الانبياء كده عادي وسطنا كده سيدنا ابراهيم عدى على يمينك وسيدنا موسى طلع قدامك وسيدنا محمد اهوت وسيدنا صالح اهوت وسيدنا انا ايه ده يجوا على منابر النور وبعد كده يجي الصديقين والشهداء تخيلوا يا جماعه يعني الجنه دي مش بس نعيم التجديد ده انت اصحابك فيها مين ده انت بتفطر مع سيدة عائشه وبتتغدي مع مصعب بن عمير وبتتعشى مع غلام الاخدود وتاني يوم عندك فسحه ولا رحله مع سيدنا ابراهيم وبعد كده بالليل هنروح تزور سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وبعد كده عندك بقى مشيطه بنت فرعون نفسك تقعد معاها كده وتعرف قصتها بالظبط حاجه عيشه عيشه مش الخناقه بتاعت الدنيا هي القهوه والشيشه والدومينو نازل امبارح على القهوه كل ما ادخل على ترابيزه الدومينو قاعدين حاطين الدومينو يا عيني كانهم الى نصب يوفضون وقاعدين ما, ما في ما بيعملوش حاجه اصلا والتلفزيون شغال على قنوات غريبه الشأن والشكل حاجه تجيب صداع هم قاعدين فبقول لواحد بقول له يا ابني انتوا ما عندكوش غير دومينو فهو مش فاهم قصدي ايه يعني يا ابني انتوا بتعملوا ايه انت قاعد على القهوه قاعد يشد في شيشه ويلعب دومينو ايه اللي انت يعني ايه اللي في كده يعني ايه المتعه يعني ايه القصه يعني يعني ايه اللي ايه ايه الانبساط يعني والتاني نادي تدخل النادي تلاقي بنات قاعده تجري وعيال قاعده تجري وراها وبنات قاعدة ايه يعني ايه القصه يعني خرجتوا بايه يعني الموضوع ده في الاخر انت مبسوط من ايه انما تخيل بقى انبياء على منابر النور صدقين والشهداء على عروش الذهب باقي الناس على كثبان المسك ثم يكشف الحجاب فيتجلى الله الله اكبر يتجلى الله كلمة يتجلى الله يعني اتت في يوم المزيد ده في الجنة واتت في يوم عرفة اليوم الاثنين الجاي يتجلى الله فيقول سلوني يا اهل الجنة فيسألون انت كنت بتزور واحدة صاحبتك في الفردوس الاعلى ولقيت عندها شوية اصناف نعيم بهروكي wow big wow بقى مش بيج واو بتاعت الكلام بتاع الدنيا اللي كله محصل بعضه وانت كنت بتزور واحد في جنة الريان ولقيت عنده اصناف من المشروبات وال... وحاجات مبهرة وانت كنت بتزوري يعني كل واحد بقى شاف في الجنة حاجات ما هياش عنده فقاعدين يسألوا يسألوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك حتى تنقطع الرغبة يعني ما عادوش لاقيين حاجة يسألوا فيها ما عادوش لاقيين حاجة يقولوها فحينئذ اسمعوا يا شباب اسمعوا يا اللي مبهورين بالنوادي اسمعوا يا اللي مارينا نهاية احلامكم لكم اسمعوا يا اللي رحلة اسبوع في تركيا ولا رحلة اسبوع في فرنسا الافق اللي ما حصلش اسمعوا فحينئذ يفتح لهم ليك انت يا اللي صبرتي يا اللي صبرتي على التزامك في الدنيا عشان تعرف ان مشكلتك دي مشكلتك اللي تعباكي دي اللي هتدخلك الجنة ازمتك اللي معذباك دي اللي ربنا هيرضى عنك بسببها ده ديت اللي هتدخل ده المشاكل اللي احنا قابلناها وصبرنا عليها عشانك يا رب هي دي اللي ربنا يخلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام بيها يا شباب يعني دي اللي هنحمد ربنا عليها يوم القيامة فحينئذ يفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كتير من الشباب يسمع الحديث ده ويفتكر ان هو عادي يعني ما هي الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا حبيبي يا حبيبي الكلام ده كان في الدنيا وانت في الدنيا لما اقول لك الجنه فيها ما لا عين رات يعني كل اللي انت شفته في الدنيا ده ما هوش حاجه بالنسبه للجنه ولا اذن سمعت كل اللي سمعت عليه آه واللي انت شفتيه على الفيسبوك واللي انت شفته على اليوتيوب ولا خطر على قلب بشر كل اللي قبل ما تنام حطيتي راسك على المخدة وسرحتي اربع ساعات تحلمي بنعيم وكل ده لا شيء كل ده يعني كل ده مش حاجة اصلا خالص بالنسبة لنعيم الجنة انما لما واحد كل يوم جمعة في الجنة ربنا يديله ما لا عين رأت معناها ان ما لم تره حتى اعين اهل الجنة ما لم يخطر حتى على بال اهل الجنة ما لم تسمع عنه اذن حتى اهل الجنة يعني يا جماعة يعني يا بنتي انبهري الجنة كل اسبوع بيحصل فيها نيو لوك الجنة كل اسبوع بيجي فيها اصناف نعيم لم يعرفها حتى اهل الجنة نفسهم نعيم التجديد الرهيب حتى ال program بتاع كل متعة من المتع تحس شوف ربنا يقول لك ايه عينا يشرب بها عباد الله مش يشرب منها بها عارفين المحلات بقى الايه take away اللي الشباب يقوم جاي وموقف العربيات ومنزل الازاز ويجي الصواني كده تتثبت في ازاز العربيه وفي باب العربيه والشباب قاعدين ومشغلين ايه وفرحانين ومبسوطين يشرب بها يعني مكان اماكن تجمعات شبابيه بس كلها بقى نعيم حقيقي عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عارفه المفاجاه مفاجأة يعني انت نفسك رايح على صنف نعيم انت مش عارفه ده ايه انتوا بتكتشفوه احنا بنفاجأ بصنف صنف من اصناف النعيم يا جماعة ده في قول الله وتلك الجنة التي اورثتموها بيقول لك ان الملائكه بتاخدك رحله اول ما بتدخلي الجنه توريكي املاكك الملائكه بتاخدك رحله توريك املاكك بعض الاثار قالوا ان الرحله دي ممكن تقعد ألف سنه من كتر تنوع الاملاك وتنوع اصناف النعيم انا عايز بس يا جماعه قبل ما قلوبنا ما تشتاقش للجنه وهنموت على الدنيا ويا عيني حزانه ان الدنيا راحت مننا حزانه ان احنا بنضحي بقى يا بنتي انت بتضحي ده انت سايبه جناح بعوضه بتطير على مستنقع آسن متعفن وبتشتري الدار اللي ربنا بقدرته تخيلي بقى اما ربنا ها يخلق اصناف من نعيم عشان انت تعيشي سعيده بيعمل لك ايه اما ربنا بقدرته يعني ربنا يريد انه يسعدك ربنا يريد انه يفرحك ربنا يريد انه يضحكك من قلبك ربنا يريد انه يبهجك ربنا يريد انك انت يعني حاجه يا جماعه سبحان الله العظيم نعيم التجديد مراتك في الجنه جمال وشها بيتجدد بيتغير زوجك في الجنه جماله بيتغير لما بيرجع كل جمعه يبص لمراته كده يقول لها واو بس واو دي من عندنا طبعا يعني لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا ايه الحلاوه دي ده انا لسه سايبك ما كنتيش كده نعيم حتى جمال الملامح نفسه بيزداد ملمح عن ملمح حتى جمال الملامح نفسه بيزداد ملمح عن ملمح بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة فلما ربنا كل يوم جمعة يعطي لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة كل أسبوع يقولك إيه ده إيه ده يا جماعة ده إحنا غافلين عن النعيم ده إزاي وكل ده صنف واحد من اصناف النعيم في الجنه ده غير نعيم الصحبه اللي احنا قلنا ده غير نعيم الحب انك في مكان كل اللي فيه بيحبوك وبتحبيهم ده غير نعيم رضا الله ده غير نعيم المادي الشهوة والزواج والأكل والمنو بتاعت المشروبات والمنو بتاعت المأكولات و... ده غير ما تقوليليش بقى أروح س- محل عصير ألاقيه مديني منيو س- آه، كوباية بطيخ بالمانجا ب 12 جنيه إيه بطيخ بالمانجا ده يا عم أنتوا بت... أنتوا- هو بيعمل ومش عارف ومش عارف كاليماري مش عارف إيه ومش عارف إيه وأي حاجة وخلاص ويجيب لك بسكوت شوكولاتة ويقوم ضربه في الخلاط ويقول لك عصير بوريو الخطير اللي ما حصلش في التاريخ هو مش عارف يعمل ايه في الاخر انما تخيلي بقى النعيم المادي بتاع الجنه شكله ايه النعيم النفسي نعيم السعاده نعيم الامن دار السلام نعيم الصله بالله النعيم يعني انا مش عارف يعني انا كل ده يا شباب عايزك تتبسط انا عايزك تضحكي يعني درس الليله مش هدفه ان انا ارد على مشكله من مشاكلك ولا مشكله من مشاكلك درس الليله انا نفسي جوه قلبي رغبه ان احنا ما نسيبش بعض الليله غير وانت فرحان غير وانت مبسوطه غير وانت مستبشر غير وانت مطمنه غير وانت حاطط في بطنك شادر بطيخ من كتر الامل اللي في قلبك راحه قلوب الشباب غير وانت قلبك مرتاح غير وانت قلبك مرتاح غير وانت بالك رايق غير وانت يعني ايه بيسموها ايه يا عم الشيخ مستمخ يعني ولا ايه ولا يعني عامل دماغ يعني عايزين يا شباب يعني ايه يعني بس اصل عامل دماغ دي مش بالمخدرات بس ممكن واحد يعني ايه قاعد كده يفتكر الجنة كده دماغ حاجة كده يعني يبقى قاعد متسلطن كده قاعد مبسوط سعيد مصدق ربنا مصدق محمد عليه الصلاة والسلام راحت قلوب الشباب عايزين نقول ايه في النهاية اوعي تستسلمي اوعى تستسلم اوعي تتعاطي اوعي انتوا اجمل حاجة في المشهد اللي احنا فيه انتوا اجمل لقطة في فيلم الحياة اللي احنا عايشينه انتي يلي عاملة زي قاتل الماء لما عمل ذنوب قد قد اعمار ناس ورايح يتوب وهو بيتوب ملك الموت ينزع روحه يقع على الارض جاله ذبحه صدريه جلطه في الدماغ جلطه في القلب الله اعلم ايه اللي جاله سكته قلبيه الله اعلم ايه اللي حصل له حاجه فجاه وقع من طوله والنبي عليه الصلاه والسلام وهو بيوصف منظره اخذ ينوء بصدره الى الارض التي فيها القوم الذين يعبدون الله بيزحف هو عارف انه لا يمكن هيوصل هو عارف انه بيموت خلاص ده واحد في ارض خلاء وبيزحف هيعمل ايه يعني هيعمل ايه انما قلبه قلبه ملهوف انه يرضي ربنا قلبه ملهوف انه يعمل حاجه لربنا قلبه بيقول لربنا يا رب انا كان نفسي اعيش 100 عمر على عمر اعبدك فيهم اعوض كل معصيه عملتها بمليون طاعه يا رب انا كان نفسي اسبحك للنهار واذكرك للنهار واعبدك للنهار زي ما قبل كده عصيتك ليل نهار انا حاسس ان انتوا ده انا حاسس ان انت الراجل ده ان انت الراجل ده ان احنا الراجل ده اللي بنزحف ومش قادرين بس هنكملها زحف ليك يا رب الزاحفون الى الله والزاحفات الى الله اوعى تستسلم اوعى تضيع انت ما تعرفش انت عند ربنا ايه الوقت بمحاولاتك دي انت ما تعرفيش انت عند ربنا ايه الوقت بكفاحك ده بجهادك ده بمحاولاتك دهيت والدنيا كلها ضدك واصحابك بيتريقوا عليك والمجتمع مليان مشاكل والمستقبل مليان علامات استفهام في وسط كل ده انت ماسك في طوق النجاة انا مش هسيبك يا رب انا مش هسيب طريقك يا رب انا مش هسيبك يا رسول الله انا مش هسيب طريق محمد بن عبد الله انا مش هسيب طريق الدين اوعى تستسلم اوعي تستسلمي اوعوا تستسلموا يا جماعة يا عبادي الذين امنوا وانا بقرأ في سورة العنكبوت اول امبارح سورة العنكبوت اللي بتتكلم عن شبكة العنكبوت شبكة العنكبوت اللي الشباب واقعين فيها يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ربنا بيقول لك اوعى تعطل اوعى حاجة توقفك إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون اوعوا حاجة توقفكم يا شباب اوعوا حاجة تسرق الإيمان اللي في قلوبكم فأنا بقرأ في الآية كده أنا بقرأ ويعني إيه أنا ب- بعيش مع آية آية بقى أنا ماليش دعوة يعني أنا بركز في الآية بركز في الآية بقرأها فربنا سبحانه وتعالى بيقول لي انا ربنا بيكلمني انا الوقت لوحدي ربنا بيكلم يعني ربنا بيكلمك لوحدك بيكلمك لوحدك كل واحد بقى بيقرا يا عباد ان ارضي واسعه يعني لو البلد دي مش عارف تعبد ربنا فيها روح سيبها لبلد تانية يا الدين غالي للدرجه ديت فانا قاعد اقرا واياي فاعبدون لقيت الايه اللي بعدها كل نفس ذائقة الموت الله أكبر أنت تعرف أنت ثبت وأنت بتقرا الآية ربنا بيقول لك هتموت الحق طعني قبل ما تموت هتموتي الحق اعبدوني قبل ما تموتي هتموت وهتندم على عمرك وشبابك ولياليك انا يا جماعه ساعتها انا والله العظيم انا حسيت ان انت عارفه لما تبقي مرعوبه على كل ليله هتروح من غير قيام مرعوبه على كل يوم هيروح من غير صيام مرعوبه على كل ساعه هتروح من غير فكر كل نفس ذائقه الموت هتموتوا الحقهم الحقوا ما تضيعوش عمركم ما تهدروش رأس مالكم الوحيد لنيل رضا الله ثم إلينا ترجعون اتجهزت للقائي بإيه استعدت للقائي بإيه اتجهزت للقاء ربنا بإيه أنا بقرأ مع الآيات وماشي معاها وإيه أنت عارف لما تسلم نفسك كده للآيات وتسيب الآيات بقى كأنها أمواج كده موجة بتاخدك وتسلمك للموجة اللي بعدها كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون حسيت ان خيوط العنكبوت اللي في حياتي بتتحطم ان خيوط الكسل اللي في حياتك بتتحطم ان خيوط التوهان اللي في حياتنا بتتحطم ربنا بيقول لك قوم قوم قبل ما تموت قوم قبل ما تحزن على الايام دي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات شوف ربنا بيقول لك إيه بيقول لك قومي قومي شوفي اللي قامت خدت إيه شوفي اللي قام خد إيه شوفوا اللي صبر على المشاكل ده هي يا شباب خد إيه شوفوا اللي استحمل المعوقات ده هي يا شباب خد إيه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا الله أكبر نبوئنهم حاجة كده بقى إيه لما كنت في العمرة اللي فاتت فالحرم واقف الملك عبد العزيز بنيين برج كده في وش الحرم يجي 500 دور كده حاجه جامده كده ما تعرفش تعد دورها كده حاجه فظيعه وعاملين عليها فوقها ساعه اكبر ساعه في العالم اكبر من ساعه بيج بن فاخر دورين تشوفهم بقى من تحت منظرهم غريب كده يعني ايه يخطف العين كده دورين ازاز كده يعني حاجه كده شكلها غريب يعني غير المبنى كله فكنت مع واحد سعودي قال لي ده دي بتاعه الامراء الدورين دول بقى بتوع الامراء بقى فيلا للامراء بقى اللي بيتفرجوا من فوق وبيبصوا على الدنيا من فوق قلت سبحانك يا رب لنبوئنهم من الجنة غرفا امال بقى اللي عايشين فوق في الجنة بقى فوق اصل الفردوس الاعلى دي يا جماعة عاملة زي ايه جبل في وسط الجنة كده فوق عالي والفردوس الاعلى فوق فاهل الفردوس الاعلى ال view بتاعت البلكونة بتاعتهم بتطل على الجنة ده دي ال view بتاعت البلكونه واهل الجنة يبص لهم بقى ايه كما ترى الكوكب الدري بقى يعني زي ما بيبص للنجم اللي في السماء وهو بيبص عليكي من فوق كده ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى بص عليكي من فوق كده ايه ده ده البلكونه بس يعني ده الجنه دي البلكونه بتاعته يعني ال ال ال ال المنظر الفيو لما يبص ومن من الفوق بيتفجر كل انهار الجنه فالانهار لما بتتفجر من فوق بتنزل في شكل شلالات فهو لما بيبص من فوق الشلالات متفجره نازله بعد كده نعيم الجنه الجنه تحت وهو يعني عامل زي لما تطوف كده لما كنت بطوف من على السطح في الحرم قصر الملك على جبل برضه عالي كده جنب الحرم على طول فوانت بتطوف قصر الملك جنبك يعني هما بيحبوا يسكنوا فوق دايما يعني ما تعرفيش ليه او ما تعرفش القصه ايه انما لنبوئنهم من الجنة غرفا الله اكبر لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين ربنا بيقول يا سلام يا بخته اللي هيشتغل يا بختها اللي هتصبر يا بختها اللي هتمشي ورا امهات المؤمنين يا بختها اللي هتشتغل في الدعوه يا بخته اللي هيدوس على مشاكله الشخصيه تحت حذائه وهيشيل هم دين ربنا وهينطلق يا بختها اللي هتوصل الليل بالنهار في العباده في عشر ذي الحجه اللي احنا فيهم اللي هيخلصوا يوم الثلاث الجاي مع مغرب اول يوم العيد يا بخته اللي هيصوم وهيقوم الايام دي ويعبد ربنا فيها والحسنه ب 700 ضعف يعني ثواب صفحه القران اعلى من ثواب ختمه قران يعني ثواب جلسه الضحى 700 جلسه ضحى ثواب قيام الليل 700 قيام ليله ثواب التسبيحه 700 تسبيحه ثواب تفطير صايم ب 700 صايم ثواب كل حاجة اضرب في 700 ثواب حرف القرآن مش ب 10 حسنات 7000 حسنة اضربي بقى ان تقبل الله سبحانه وتعالى يا بختهم يا نعم اجر العاملين انا حاسس والواحد بيقرأ نعم اجر العاملين كده ان ايه انت عارفة خيوط العنكبوت بتتقطع فعلا قومي بقى قومي انطلقي بقى الموت جاي قومي الحقي قبل ما الموت يجي الجنة جميلة قومي اشتغل لها قومي ادفع ثمنها قوموا يا شباب قوموا يا شباب الامل معقود عليكم انتوا اللي الامل معقود عليكم تلتزموا وتمشوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام وتمشوا ورا طريق الصحابة وامهات المؤمنين وتشتغلوا في الدعوة وتنصروا دين ربنا وتاخدوا بايد الشباب وتمدوا ايدكم للشباب مش انت اللي تبقى صاحب مشكلة انت اللي تاخد بايد اللي عنده مشكلة ربنا يحل لك مشاكلك انت بسبب انك انت شايل هم الناس قوموا بقى اكبروا بقى شيلوا بقى قوموا يا جماعة عشان نوصل لربنا ونوصل الناس لربنا يعني ال ال ان شاء الله باذن الله لازلنا مع سلسله بتاعه افتح لي قلبك اسمعني شكرا سلسله بتاعه افتح لي قلبك المشاكل بتاعتكم يعني انا قرات جزء النهارده يعني من المشاكل بس انا طبعا خلاص ما عادش في وقت ان احنا نتناقش فيها انما يعني انا عايز اقول ان بس لان قرات يعني ممكن جزء كبير شويه من المشاكل فيعني حسيت ان ايه يعني كل الشباب كده معقوله يعني فالنهارده كان نفثات من صدري غصب عني نتيجة الحزن اللي كان في قلب الواحد على أحوال الشباب ربنا يحفظكم يا شباب ربنا يبارك فيكم يا بنات ربنا يكرمكم ربنا يجوزكم ويريحكم بقى و... ويعني ويعني ربنا ربنا ينزل رحماته علينا وينزل بركاته علينا ربنا يجعل حياتكم اسعد حياه ربنا يجعلكم انجح ناس في دينكم وفي دنياكم ربنا يجمع ليكم امر دني... دينكم ودنياكم ويجعلكم من اللي بتبقوا ناجحين دنيا ودين متفوقين دنيا ودين متقدمين دنيا ودين ان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض باذن الله الاربع الجاي هيبقى تاني يوم العيد هيبقى في درس تاني يوم العيد يعني الله المستعان يعني ربنا يعيننا ان شاء الله باذن الله ونفضل مع بعض على طول ما نسيبش بعض ابدا باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز الشباب بالذات شباب الفيسبوك الجميل كده والبنات اللي يعني اللي معانا النهارده من الفيسبوك ومن يعني من اي مكان بقى من الجزر السحيقه بتاعه وادي النت الكبير ده ابعتوا مشاكلكم الصفحه بتاعه افتح لي قلبك مفتوحه ابعتوا مشاكلكم مشاكلكم بتوصل لي يعني حتى لو انا ما دخلتش على النت لو انا ما دخلتش على النت وشفتها اخوانكم في الطريق الى الله ربنا يحفظهم بيجيبوا لي المشاكل مكتوبه في يعني في ملف فانا مستني مشاكلكم محدش يتكسف من المشكله بتاعته نفتح قلوبنا لبعض سرك في بير وسرك في بير ما تخافوش يا اخواني ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم ارفعوا ايديكم معايا بقى احنا في ايام مفترجه افتحوا ارفعوا ايديكم معايا اللهم تب علينا جميعا الان يا رب اللهم تب علينا جميعا الان يا رب اللهم تب علينا جميعا الآن يا رب اللهم فرج كرباتنا جميعا يا رب اللهم فرج كرباتنا جميعا اللهم اشف أمراضنا جميعا اللهم اكشف كربنا جميعا يا رب اللهم اهدنا جميعا اللهم انزل الإيمان على قلوبنا جميعا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب ثبت قلوبنا على دينك يا رب إن الفتن قد أحاطت بنا إن الشهوات قد أحاطت بالشباب اللهم أنقذ الشباب اللهم أنقذ شبابنا وفتياتنا اللهم إن الآن على شبكة النت وأنت تعلم كم يعصيك الشباب عليها ليلا ونهارا اللهم أذن لهؤلاء الشباب بهداية من عندك اللهم يا ربنا إنا مغلوبون فانتصر اللهم إنا مغلوبون فانتصر اللهم أنقذ هؤلاء الشباب اللهم أغثهم اللهم اهدهم اللهم فرج كربهم اللهم أرشدهم اللهم حبب إلى قلوبهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم المواقع الإباحية وكره إليهم الخمور والمخدرات وكره إليهم التبرج والصفور وكره إليهم الاختلاط المحرم وكره إليهم الأغاني المحرمة وكره إليهم الإلحاد والعلمانية وكل ما لا يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اهد هؤلاء الشباب الشباب اللهم إنهم بركتنا اللهم إنهم ثروتنا اللهم يا ربنا إن تصلحهم تصلح بهم أمتنا اللهم إنك إن تهدهم تقوم بهم أمتنا اللهم اهدهم جميعا اللهم فرج كربهم جميعا اللهم أسعد قلوبهم جميعا اللهم أرح أصلح بالهم جميعا اللهم اهدنا جميعا يا رب اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب اللهم لا تستبدلنا اللهم لا تتولى عنا اللهم ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك اللهم أنقذ مصر مما هي فيه من فتن اللهم يا ربنا أنقذ مصر مما هي فيه من فتن اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وقوموا بقى شباب الحقوا قيام الليل إن شاء الله